عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فموعدنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع سورة الأعراف هنتكلم يا جماعة عن سورة الأعراف وسط الأعراف أول كلمة بنتكلم فيها وإحنا بنشرح السورة يعني بسألك تقدر تبقى جبل تقدر تبقى جبل هو ده موضوع السورة سورة الاعراف اسمها على اسم جبل جبل الاعراف اللي بيقف عليه اهل الاعراف يوم القيامة ومذكور فيها الجبال بطول السورة الجبل اللي سيدنا موسى كلم ربنا عليه والجبل اللي اندك لما ربنا تجلى ليه امام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل عشان يقول لهم لو عصيتوا امري هوقعوا عليكم فاسمه جبل الاعراف اللي هو يوم القيامة فالصورة بتتكلم فالصورة مليانة مليانه جبال سوره الاعراف بتقول لك انت تقدر تبقى جبل وانت ماشي في الطريق الى الله هتتعرض لزلازل كتير جدا هتتعرض لاسباب انتكاس هتتعرض لفتن تقدر انك انت تصمد امام كل اسباب الانتكاس هو ده موضوع السوره يا جماعه اسباب الانتكاس عشان كده سوره الاعراف من اولها لاخرها بتتكلم عن قصص الانتكاس وهو ده الرابط ما بين احداث هذه السوره طب اشمعنى جبل الاعراف اللي اتسمت باسمه معنى الاعراف لان اهل الاعراف هم اخطر طائفة في الصورة كلها لان اي طائفة انتكست في الدين كانت مشكلة انتكاسها عائدة عليها يوم القيامة بقى في النار ولكن اهل الاعراف يا جماعة اهل التمييع للدين لما انتكسوا مش هم اللي ضاعوا بس ده كمان ضيعوا الدين معاهم عشان كده لانهم اخطر طائفة في الصورة كلها ربنا سمى الصورة باسمهم هنبدأ نتكلم يا جماعة في سورة الاعراف وقبل ما ندخل هنقول ان الصورة بتتكلم بيتكلم عن قصص الانتكاس ازاي اول قصة في الصورة قصة مين ابليس اول منتكس على وجه الدنيا كلها اول واحد انتكس ابليس وبعد كده قصة سيدنا ادم مع قصة ابليس طبعا معصية سيدنا ادم اللي نزلته الارض بعد كده قصة اهل الاعراف اللي كانوا عايزين الدنيا والدين اللي كانوا عايزين الحلال والحرام اللي كانوا عايزين التطبيع والتمييع جم يوم القيامة لا لقوا نفسهم هنا ولا لقوا نفسهم هنا لا لقوا نفسهم مع اهل الحق ولا مع اهل الباطل بعد كده قصص ثبات اتباع الانبياء مع الانبياء وقصص ثبات الانبياء وقصة ثبات الصحراء امام فرعون رغم التهديدات المهولة اللي فرعون هددهم بيها طب ربنا بيجيب قصص الثبات وسط قصص الانتكاس ليه عشان يعلي همتنا على مواجهة اسباب الانتكاس طب وبعد كده خدوا بالكم يا جماعة موضوع الصورة خطير جدا لينا لان سوس الاعراف بتتكلم عن اسباب الانتكاس اللي هتقابلك بعد ما تدخل الجامع صورة العنكبوت باذن الله لما نيجي نتكلم عنها بتتكلم عن اسباب الانتكاس اللي هتقابلك على باب الجامع وانت لسه بتخطي اول خطوة صورة الاعراف بقى لما دخلت وبقيت ملتزم وبقيت داعية قاعد على كرسي وبتكلم الناس في الدين وبقيت طالب علم وبقيت وبقيت وبقيت بعد ما دخلت الالتزام ايه اللي ممكن يوقعك تاني ويرجعك في الطريق عشان كده موضوع الصورة خطير جدا بالنسبة لنا بعد كده بندخل على قصص انتكاس بني اسرائيل قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا اول انتكاس حصل لهم في مواجهة سيدنا موسى بعد كده فلما وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه بقى ربنا ينجيكم ويشق لكم البحر ولسه البحر مشروع قدام عينيكم واول ما تعدوا البحر تنتكسوا في الشرك تاني واول ما سيدنا موسى يروح يكلم الله في ميقات الله سبحانه وتعالى يقوموا يجيبوا عجل ويعبدوا العجل من الحلي والذهب بتاعهم انتكاس وراء انتكاس بعد كده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى قصه لما قال لهم ادخلوا الارض ادخلوا اسكنوا هذه القرية اللي هي قرية فلسطين وكلوا منها حيث شئتم ادخلوا الارض المقدسة وكلوا منها وهغفر ليكم وهعمل ليكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قصة انتكاس جديدة وبنمر واحنا ماشيين في الصورة بقصة انتكاس اصحاب السبت لما ربنا خلى يوم السبت اللي هو محرم عليهم الصيد فيه الحيتان دي تيجي شرعة يعني مطلعة الاشرعة بتاعتها يعني ناقصة تنزل تتمشى في الشارع والست ايام اللي حلال الصيد فيهم ما يجيلهمش ولا حتى حتة سمكة صغيرة في البحر فانتكسوا واصطادوا في يوم السبت وقصة بلعام بن بعوراء اتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ده ده بقى مش انتكاس العالم الصغيرين اللي زيه زيكم ده الشيخ فلان الفلاني والعالم فلان الفلاني بل عامر بن بعراء اللي اوتي ايات الله تخيل اوتي آيات وانتكس برضه كلها قصص انتكاسات من اولها الى اخرها وبنمر واحنا ماشيين يا جماعة في الطريق على قسم الذي طلب من الله ولد لان اتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحة جعل له شركاء فيما اتاهما لما ربنا اداهم الحاجة اللي دخلوا الجامع عشانها ادوا ظهرهم لربنا وخدوها وطلعوا بره ثم اخيرا ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يعني ايه يعني عايز تثبت في مواجهة الفتن ما الشطارة ولا مجدعة ولا عضلات عايز تثبت في مواجهة الفتن وليك الله يبقى هتثبت بإذن الله فهنحلل هذه الفتن يا جماعة وهنحلل هذه الزلازل حوالي 15 زلزال هيضربوا في قلبك وانت ماشي طول الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هتقدر ان قلبك يثبت ويفضل راسخ زي الجبل بالظبط لما بيجي زلزال يهز البلاد البيوت كلها الجبل يفضل مكانه سورة الاعراف بتقول لك لازم تبقى جبل عشان تنجو من سلاسل الفتن اللي خلت اكتر منك واثبت منك ينتكسوا ولازم تبقى جبل لان الدعوة الى الله عاملة زي الكرة الارضية كما ان الارض تستمد استقرارها من الجبال التي عليها فالدعوة الى الله تستمد استقرارها من الجبال التي فيها تبقى اخ جبل تسند الدعوة وتوقف الدعوة والدعوة تنضج وتنتشر باذن الله سبحانه وتعالى بفتح الله عليك بالثبات هنبدأ ندخل يا جماعة في سورة الاعراف واحنا داخلين في سورة الاعراف هنلاقي المقدمة من اولها داخلة ساخنة الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه ده رسالتك ده وظيفتك اول ايه بتقول لنا رسالتنا ايه طب يا رب انت نزلت لك قرآن ده اقول ايه لتنذر به الدعوة الى الله وذكرى للمؤمنين العبادة يبقى الدعوة والعبادة يبقى الدعوة اللي هي الاصلاح والعبادة اللي هي الصلاح يبقى ربنا من اول ايه بيحط في رقبتنا كلنا رسالة الصلاح والاصلاح دايما يا جماعة ربنا يجيب الدعوة مع العبادة في القرآن يعني سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل العبادة بعدها يا ايها المدثر قم فانذر الدعوة تلاقي كمان سورة الضحى والضحى اللي هو وقت النهار اللي النبي كان بيجتهد فيه في الدعوة الى الله والليل اذا سجى اللي هو وقت الليل اللي كان النبي بيجتهد فيه في عبادة الله دايما ربنا بيجمع ما بين الدعوة والعبادة ليه عشان يقول لنا دي رسالتنا ودي وظيفتنا طب ندعو بايه ونعبد بايه بالقرآن يبقى من اولها طر وخطورة القرآن بل ربنا بدأ السورة بالقرآن وختم السورة بالقرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بعد كده ثلاث شحنات شحنات ايمانية بي يعني او ثلاث حقن ايمانية بتحقن في قلب كل واحد مننا بسرعة عشان واحنا داخلين الصورة نقدر نستحمل الفتن اللي فيها اول حاجة ربنا بيقولها لنا واحنا داخلين وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فلما جاءهم بأسنا حصل ايه يا جماعة الموقف ربنا بيصور لك موقف وهم طالعين بيجروا من البلد او طالعين هربانين من البلد اللي جاي فيها العقوبة وربنا بيقول لهم ارجعوا انتوا رايحين فين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين ترجعوا خلاص جت العقوبة هتعاقبوا هتعاقبوا يبقى الاثر الدنيوي للمعصية ثم والوزن يومئذ الحق يوم القيامة بقى يبقى من الدنيا للاخرة فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم الايه دي بترعبنا في ايه الاثر الاخروي للمعصيه ربنا ما قالش ومن خفت ومن خف ميزانه موازين يعني انت قلبك هيتوزن عارفين حديث البطاقه اللي كان فيها لا اله الا الله اللي طاش قدامها 99 صاحبه سيئات اليقين طيش 99 صاحبة سيئات البطاقة بتاعتك انت لو اتحطت تطيش كام سيئة ولا تطيش كام سجل اليقين هيتوزن في ميزان لوحده واعمالك هتتوزن في ميزان وجوارحك هتتوزن في ميزان رجلك تساوي ايه عند ربنا مشيت بيها مش الرسول كان بيقول لساق عبد الله بن مسعود اثقل عند الله من جبل احد رجليك دي تساوي عند ربنا ايه لسانك ده اتكلمت بيه عند ربنا قد ايه عينيك دي بكيت فيها من خشية الله قد ايه يبقى تاني حاجة الاثر الاخروي للمعصية الحاجة الثالثة ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون نعم ربنا بقى علينا افتكروا النعم بقى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم طب يا رب انت ليه يعني قلنا للملائكه اسجدوا لادم وبعد كده انتوا جيتوا ربنا جاب ذكرنا خلقنا وتصويرنا قبل امر ابليس او الملائكه بانها تسجد لادم ليه احنا كنا مصورين فعلا في في عالم الارض في جينات سيدنا ادم عليه السلام يبقى اذا الكلام ده واقع يا جماعه طب ربنا قالها دي قبل دي ليه عشان يقول لك ان ابليس لما رفض يسجد ما رفضش يسجد لادم بس ده رفض يسجد لينا كلنا يعني حقده مش على ادم بس ده علينا كلنا وعشان يقول لك ان لما طلب السجود اضطرب السجود لينا كلنا عشان يقول لك نعمه ربنا عليك قد ايه يبقى من اول الصوره ثلاث ثلاث شحنات ايمانيه الاثر الاخروي للمعصيه قبله الاثر الدنيوي للمعصيه بعده مدى نعمه ربنا عليك طب يا رب من اولها البدايه سخنه وكلها شحن ايماني ليه لان الطريق اللي احنا هنمشي فيه طويل يا جماعه هندخل في اول قصه قصه ادم وابليس اول انتكاس حصل وهو انتكاس ابليس هنخرج من كل قصه انتكاس في الصوره بسبب من اسباب الانتكاس عشان نبقى خرجنا من الصوره مستفيدين نعمل ايه عشان نثبت على الطريق اول سبب من اسباب الانتكاس هو اول ثلاث معاصي حصلت في الوجود كانت ايه يا جماعه معصيه ابليس بسبب ايه هم؟ الكبر يبقى نظر القلب الى النفس باصص لنفسه معصية ادم بسبب ايه الحرص يبقى نظر القلب الى الدنيا انا عايز دي معصية ابن ادم اللي قتل بسبب الحسد يبقى نظر القلب الى الخير يبقى نظر القلب الى النفس او الخير او الدنيا هم اللي بيوقعوا الانسان في المعاصي ولكن الصح نظر القلب الى الله لو قلبك شاهد لله وعظمة الله وخوف من الله وحب الله لن تعصي الله ابدا سبحانه وتعالى يبقى اول اول سبب من اسباب المعصية او الفتنة او الانتكاس عدم نظر القلب الى الله بنشوفها فين بنشوفها في المتبرجة المتبرجة دي جمعت التلاتة سواء الحجاب الامريكاني او اللي مش لابسه شرب اصلا جمعت التلاتة ليه اول حاجة الكبر هو قال انا خير منه انا البس زي الفلاحات البس خمار كده و... تاني حاجة الحرص لا انا عايزة جوازة حلوة وهي مش هتتجوز جوازة حلوة ولا حاجة لان يعني عقوبة المعاصي بتيجي في الحاجة اللي الانسان عصى ربنا عشانها تالت حاجة الحسد يعني صحبان احتياطي يتبص لهم ويتعكسوا وهم ماشيين في الشارع يبقى اذا جمعت الثلاثه جمعت الثلاثه بلحنا منا ناس مش راضيه تنفذ اوامر من اوامر ربنا قد يكون كلنا عارفينها ولكن ما بننفذهاش ليه بسبب يا اما الكبر يا اما الحرص على حاجه معينه في الدنيا خايفين انها تفوت علينا يا اما الحسد مش عايزين ان يبقى حد متميز علينا لا في شكل ولا في فايقه ولا في مركز ولا في اي حاجه يبقى اذا اول سبب عدم نظر القلب الى الله لازم طول الطريق يبقى يبقى قلبك ناظر الى الله عشان تقدر تكمل الطريق لغاية اخره تاني سبب هناخده من ابليس برضه العبادة المدخولة يا جماعة ابليس كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرفعه فلما قال له اسكت قال له لا ما على هذا عبدتك انا عبدتك عشان ترفعني مش عشان تنزلني يبقى اذا العبادة المدخولة انك بتعبد ربنا عشان حاجة انت عايزها من ورا من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني انا ما ينفعش اعبد ربنا عشان ينجحني وعشان يجوزني وعشان يرزقني ينفع كل الكلام ده بل يستحب جدا كل الكلام ده ولكن يكون اساس علاقتك بالله انك طالب جنة بعد كده الحاجات دي كلها ممكن تيجي ولكن اولا انت طالب جنة يبقى العبادة المدخولة من قصة ادم هنخرج بايه ايه الحاجة اللي وقعت ادم في الفتنة ايه الحاجة يا جماعة ابليس يبقى فتنة الشيطان يبقى ثالث سبب من اسباب الانتكاس فتنة الشيطان شايفين الشيطان انتوا عارفين الشيطان خطر قد ايه ده بيقول ده بيقول لربنا ايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا قاعد لهم طول سكة هيوقعك لك من ايام ما كنت لسه غير ملتزم عشان يفتنك عشان يثبتك على المعصية وقاعد لك وانت داخل لسه باب الجامع عشان يفتنك ويبعدك عن عن بيت ربنا وفي اول التزامك هيملى لك حياتك شبهات وفتن ومعوقات عشان يرجعك وبعد ما بقيت راجل ملتزم وقعدت تسمع بقى الدعاء قاعدين يقولوا لك شد حيلك وخليك بطل وخليك جبل لا ده انا عايز ابقى جبل بقى انا مش عايز ابقى ملتزم سلبي انا عايز ابقى ملتزم راجل فعلا بحقه حقيقي اما تيجي فعلا بقى تفصل للدين وتنوي ان حياتك تبقى لله يجي تاني بحرب من الحربات من حروب الفتن والانتكاسات اللي هي موجوده في الصور هنا في الصوره هنا عشان يرجعك لغايه ما تبقى شيخ ازهر لغايه ما تبقى مفتي جمهوريه مش هيسيبك والله وانت بتموت هيجي لك عشان يكفرك اعدان الله سبحانه وتعالى قبل ان تموت يبقى اذا ده خطا ده بيقول له ثم لاتينهم من بين ايديهم من قدامك ومن خلفهم من وراك وعن ايمانهم وعن شمائلهم ليه يجي للبنت وهي جايه تلبس حجاب من بين ايديهم من قدامها انت رايحه فين انت عارف خليتي نفسك شبه اللي مش عارف عامله ايه بسم الله الرحمن الرحيم وممكن اخوها لو معاه كاميرا في في في بتاع في تليفون يصور ايه فشكلك بقى ايه ما انتش هتتجوزي بدل ما المسلمين يبقوا عوامل دعوه الى الله يبقوا عوامل صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى والله لو الدنيا كلها راحت تحت جزمتي انا طريقي الى الله يجي لها من وراه طب تعالي بقى فاكره ما كنت بتتعكسي فاكره ما كان النبي يقول لك كذا فاكره وفاكره وفاكره ولا الماضي ولا الحاضر هفكر في انا بفكر في الله سبحانه وتعالى بس يقوم يجي على اليمين والشمال بقى يا جماعه الحته دي خطيره جدا يجي يعمل ايه هي الوقت هتلبس حجاب هتلبس حجاب فمادام فشل في التضييع يحاول في التمييع يعني ايه طب لازمتها ايه الطرحه الطويله دي بتاعت الفلاحين دي اشارب صغير كده حلو ولازمتها ايه الشعر اللي قاعد يسبح ربنا تحت ال... ما تحط نزلي حكي يا اخواتنا اللي بيسبحوا تحت الاشارب نزلي واحده من بره وماله الكعب العالي بقى بالحجاب هو انت كشفت حاجه وبعدين البتاع الواسع ده العبايات الواسعه دي لا البسي تونيك نظيف كده ولا البسي بره عشان حتى تبقي شيك تبقي stylish حد يبقى اذا يا جماعه ما دام فشل في التضييع يجي في التبييع يجي للشاب نفس الكلام يا ابني انت انت عارف انت مقبل على ايه ده الالتزام ده مشكله كبيره و... و... وحبسه وخنقه ما اسمعش كلامه طب انت عارف سايب ايه ما اسمعش كلامه طب خليك بقى ملتزم روش خليك بقى ملتزم كول خليك بقى ايه ملتزم بس برضه لسه ماسك الدنيا فتنه يوقع فيها الشباب ويوقع فيها البنات يبقى الشيطان يا جماعه ان فشل معك في التضييع يحاول معك في التمييع عشان كده بعد قصه ادم على طول قصه اهل الاعراف ليه الشيطان كان السبب ان ادم نزل من الجنه للارض طيب هو خلاص وده كل شغله لا يحاول بقى بعد كده كمان ان لو معرفش ينزلك من الجنه للارض لو معرفش يطردك من الجوار الله سبحانه وتعالى يقوم يخليك في الدين بس خطرك على الدين وانت جواه اشد من خطرك على الدين لما كنت براه لانك بقيت بؤرة نشر للتمييع والتطبيع ما بين الحلال والحرام قصة ادم بتعرفك خطورة الشيطان يعني بيقول لك من بين ايديهم ومن خلفهم وا وا وا وا دي يعني ايه يعني من اول خطوة لاخر خطوة جاي لك من الجهات الاربعة الواحد هنا فعلا بيحسب قول الله ولتكبروا الله على ما هداكم بعد كل اللي الشيطان بيعمله ده الله اكبر واعظم من كده الشيطان لان ربنا دخلنا هنا سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته بيستمر كيد الشيطان يا جماعة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما الشيطان عايز يكشف السوءات عايز يكشف العورات عايز السوءات والعورات تبقى مكشوفة في الجامعة وفي الدش وفي التلفزيون وفي الشوارع وفي النوادي عايز العورات كلها تتكشف عشان اصحاب القلوب المريضة تفتن وتقع في المعصية وانا ده لا وايه كمان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين الله اكبر ده ايه ده الا ان تكونا ده ايه الكلام ده بيقول لك هي دي ده اللي ممنوعة منك دي هي دي هي دي سعادتك اصلا تلاقي الولد والبنت ماشيين مع بعض هو عادي جدا وهي عادية جدا بس الشيطان مسول لكل واحد منهم ان هي دي وهو ده تلاقي دايما الواحد ماسك في المعصية ومكلبش فيها هي دي سر سعادتي يا ابني ده سر سعادتك انما دايما يخليك تحس ان هي ديت اكتر حاجة واغلى حاجة تستحق انك تعصي ربنا سبحانه وتعالى عشانها المعصية خطيرة يا جماعة وكل كلمة من كلمات قصة ادم بتعرضنا خطورة المعصية قد ايه ده ربنا بيقول لهم ولا تقرب هذه الشجرة مش وتأكلها ما تقربش اصلا من الحرام امتى يبقى مجرد الاقتراب من الحاجة خطر امتى اقول لك اوعى تقترب القنبلة مجرد الاقتراب منها خطر ليه لان القنبلة لما بتنفجر مش بتنفجر في اللي ماسكها بس بتموت كل اللي قريبين منه المعصية لما عقوبتها بتنزل مش بتنزل على اللي بيعملها بس بتنزل على كل اللي مجاورين ليه عشان كده ربنا بيقول لك اوعى تقرب ده ربنا بيقول لك فلما ذاق الشجرة مش اكل وشبعه مجرد انه ده اذا كان مجرد انه ده المعصية نزل من الجنة للارض امال اللي عايش حياة المعصية والفساد بقى يبقى ربنا يعاقبه عقوبة شكلها ايه فدلهما بغرور التدلية ان انا عايز اجيب مثلا انا دلوقتي واقف قدام النيل وفي مثلا حاجة وقعت مني في المية فانا بميل كده بميل عشان اعرف اجيبها وخايف احسن اقع منظر مهين قوي يا جماعة منظر الانسان وهو بيتدلى على المعصية منظر الشاب وهو بيتدلى على شلة البنات اللي ماشية وقاعد يمشي وراه يعكسها منظر الشاب وهو ماشي بالعربية يقوم يتدلى برقبته من بره العربية عكس البنت المعدية منظر فيه اهانة في حين ان التدلي ذكر في القرآن في موضع تاني ثم دنا فتدلى رسول الله وهو في الملأ الاعلى بقى التدلي لفوق مش التدلي لتحت اشواق عليا الى الله والقرب من الله وليست اشواق سفلى الى الدنيا و... يعني انت اشواقك فين انت التدلي بتاعك لفوق ولا لتحت يبقى اذا قصة ادم بنخرج منها بفتنة الشيطان او خطورة الشيطان الفتنة الرابعة بعد كده فتنة التمييع اللي هم اهل الاعراف اهل الاعراف يا جماعه فتنه في غايه الخطوره ربنا ذكرها على طول بعد قصه ادم وابليس بل حشت حواليها حشد مهول من ايات الجنه والنار ومن ايات عظمه ربنا ليه لان هم دول اخطر حاجه دول اخطر سبب ينكس الامه كلها دعاه الفضائيات ولا اعمم دعاه الفضائيات منهم ناس محترمين ومنهم ناس عندهم جزء دخن بسيط ولكن منهم ناس واحد واحد لما يسمع اللي بيقولوه بيتجنن ده دين ايه ده يا ابني دين ايه ده يا عم الشيخ ولا عمة الشيخة دين ايه ده فتنة التمييع يا جماعة فتنة اللي بيخرج من التراويح يروح يقعد على القهوة فتنة اللي اتخذوا دينهم لهوا ولعبة حتى ربنا قالها في وسط ايات الاعراف الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبة الشاب اللي ينزل صلاة الجمعة يفضل واقف مع خمسة ستة ولا عشرة شباب من اصحابه كل واحد على كتفه سجادة الصلاة ما يسمعوش الامام بيقولوا ايه قاعدين يتكلموا بره وبعد كده يدخلوا في الاخر البنت اللي حاطه مكياج make up كامل وحاطه مش عارف لابسه ايه وعامله في نفسها ايه وجاية تصلي التراويح يا الهي انت عندك جرأة تقفي بين ايدين ربنا بالمنظر ده ده انت يا بنتي لو الم... لو المفروض عليك تصلي والله الواحدة ده ازاي جرأتي وانت عاملة فوق العشر كبائر انك تقفي وتروحي لربنا تروحي لربنا وتقفي بين ايديه ازاي يا جماعة فتنة رمضان هو رمضان ماله بالشيشة رمضان ماله بالكورة رمضان ماله بالفوازير اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اللي هو بقى الحياة لسه فالصو زي ما كانت قبل كده بس بقى حواليها قشرة ذهب من بره يعني نظام ضحك يعني عشان كل واحد يضحك فاكرين انهم بيضحكوا على ربنا سبحانه وتعالى مين هم اهل الاعراف يا جماعة رقم واحد اللي حسناتهم تساوت بسيئاتهم ماشي اللي جابوا 50% رقم اتنين اللي عملوا حسنات كتير يعني ممكن يكونوا من الناس اللي قاعدين دلوقتي ولكن عمل سيئة كبيرة قوي ما, ما تابش منها قبل ان يموت ابن عباس بيقول لك اللي راحوا يجاهدوا بس كان عقل امه وابوه ما سمعش كلام امه وابوه يبقى اللي عمل كبيرة يعني قصاد الحسنات الكتير اللي عملها ما تابش منها فايه وقف مع الاعراض الحاجة الثالثة المتميعين اللي عايزين الحلال مع الحرام اللي عايزين الاشرب مع المكياج اللي عايزين القهوة مع مش عارف تمييع الدين الحاجة الرابعة اللي لا وقفوا بجانب اهل الحق في نصر دين الله ولا وقفوا بجانب اهل الباطل في حرب دين الله لا وقف هنا ولا هنا فضل يقول لك خليني ماشي جنب الحيط جه يوم القيامة لقى نفسه فوق الحيط لا هو هنا ولا هو هنا فاهل الاعراف دول انواع كتير جدا ما نقدرش نقول ان هم نوعية واحدة ولكن شوف ربنا في وسط ايات الاعراف بيكلمك عن اهل الاعراف ازاي وبيكلمك عن الجنة والنار ازاي ونزعنا ما في صدورهم من غل ده اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون كل كلمة بالكلمات دي وسط ايات النار عكسها مع ايات النار ونزعنا ما في صدورهم من غل خلنا حبايب بقى ما فيش مشاكل بينا كلنا بنحب بعض مع اهل النار كلما دخلت امة لعنت اختها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار من تحتهم الانهار بقى مع اهل النار لهم من فوق من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش من تحتهم وفوقهم نار والعياذ بالله بعد كده وقالوا الحمد لله الذي هدانا وهم مشغولين في الحمد والثناء على الله التانيين بقى مشغولين في الخناق بينهم وبين بعض والمسك في بعض بعد ما دخلوا النار حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء الذين اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار وقالت أخرى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل قاعدين يتشكلوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض من كتر العذاب اللي هم فيه بعد كده ونودوا أن تلكم الجنة الإكرام بقى ربنا ينادى عليهم والملائكة تنادى عليهم وأهل البشرى ينادوا عليهم الإكرام والنداءات بتاعة الإكرام تلكم الجنة كل اللي انتوا شايفينه من قصور وأنهار ودور ده بتاعكم انتوا قصاد نداء الإهانة لأهل الكفر وأهل الضلال وأهل التمييز في قول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في امم قد خلت منكم من الجنة الجن والانس في النار نداءات التكريم قصادها نداءات الاهانة اهل الاعراف يا جماعة وسط الكلام ده واقفين على جبل الاعراف مرعوبين خمسين الف سنة مشفيين في ساعة تطاير الصحف ده خد صحيفته بيمينه وده خد صحيفته بشماله هو ملوش صحيفة ما هوش ما هوش عارف هو من قال يمين ولا شمال وساعة ما راح على باب الجنة ما لقاش باب من ابواب الجنة بيستقبله على الاطلاق طب انا هروح فين ولا مكاني فين وساعة ما جيت وزن عمل ولا دي طبط ولا دي طبط طب انا من اهل ايه وخد الخمسين الف سنة مشفيين واقف على الجبل يبص لاهل الجنة ويتحسر ويبص لاهل النار ويترعب واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار شوف الكلمة صرفت يعني هو بيبص لاهل الجنة كده واحد هيموت من الحسرة يا ريتني كنت معاهم يا ريتنا كنا معاهم يا جماعة والله ما انا عارف ايه اللي يصنعنا نحط نفسنا في الموقف دي ايه اللي يصنعنا ان احنا نيجي يوم القيامة نتسل على حسنة ولا على سيئة ما تبناش منها فهم واقفين بيبصوا لاهل الجنة صرفت ابصارهم يعني سمعوا صوت عذاب خلى عينيهم تتصرف تلقاء تلقائية يعني بصوا كده برعب تلقاء اصحاب النار خمسين الف سنة عينيهم ما بين هنا وما بين هنا يبقى اهل الاعراف دول كل كانت المشكلة بتاعتهم إيه؟ اهل الاعراف دول عارفين مشكلتهم ايه يا جماعة كلها الايات اللي في اول اهل الاعراف ربنا بيقول ايه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش والاثم لا ده معصيه اكبر بقى والباغي لا ده بقى بعد ما كانت في حق ال... في حق نفسك بقت في حق الناس يبقى المعصيه اكبر وان تشركوا بالله قال لا ده المعصيه بقت اكبر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ده معكش شرك ده كمان افترى على ربنا يبقى التدرج في المعاصي ربنا بيقول لك المعصيه دي سلسله لو اتفرط منها حبات بقى هيجي وراها ربنا بيقول لك ان المعاصي دي درجات دي فتنه اهل الاعراف ان هو دخل بيت ربنا قال الله طب انا نفسي برضه في الدنيا طب ما الدنيا قدامك واسعه الايه اللي قبلها من حرم زينه الله التي اخرج لعباده الدنيا قدامك لا انا مش عايز الدنيا دي انا عايز الشجره اللي سيدنا ادم كل منها انا مش عايز المليون شجره الحلال انا عايز الشجره الحرام هي دي اللي ماليه عيني عايز الحرام طب وبعدين ينفع وانا في بيت ربنا ابقى بعمل حاجه حرام خلاص انا بعمل حسنات كتير انا هعمل حته سنتوفه حرام صغيره هو بيحسب ان الحرام ممكن له خط احمر انا هعمل معصيتين بس وبعد كده مش هعمل معاصي او انا هعمل معصيه واحده دي اللي هتبقى بجانب الطاعات الكتير ومش هزود عليها ما هوش عارف انها استدراج ما هوش عارف ان المعاصي هتفضل تسحبه تسحبه تسحبه زي ما الطيار بيجري في الغريق لغايه ما يلاقي نفسه في عمق بحر المعصيه خلاص يلاقي نفسه مشرك بالله يبقى مشكله اهل الاعراف هي مشكلتنا كلها ان احنا حسبنا ان ينفع الاثنين يمشوا جنب بعض او حسبنا ان ينفع ابقى انسان ملتزم بس في معصيه او اتنين انا لسه بعملهم ومصر عليهم وطوفان الحسنات اللي بعمله يغرقهم كل الكلام ده وهم وهم يا جماعه بعد فتنه الاعراف فتنه التمييع اللي الصوره بتركز عليها تركيز شديد جدا في قول الشيطان وثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم التمييع بقى يعني ما دام فشل انه يرجعك عن الصراط المستقيم يدخلك في باب من الابواب الجانبيه التمييع وبنلاقيها في قصه اهل الاعراف التمييع وهنلاقيها في قصه اصحاب السبت اللي جاية لما عملوا الفلس بقشر ذهب وشربوها وحسبوا ان هم كده بيضحكوا على ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي التمييع في كلمة سيدنا موسى وهو بيستخلف سيدنا هارون عشان يروح لميقات الله وبيقول له اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ادعوا الى الله وادعوا الشباب وادعوا البنات وادعوا الناس الى الله بس اوعى اوعى تتبع سبيل الناس اللي م- ما يتقوش الله ما هو اهل الكفر بيدعوا للكفر اوعى تتبع وسائلهم اوعى تجيب لي اغنيه لولاكي وتعمل لي عليها لحن اسلامي وكلمات اسلاميه وتقول لي انا بدل بديل الاسلام بديل الاسلامي ايه يا ابني احنا يا جماعه كلمه البديل الاسلامي كلمه محترمه جدا وكلمه وجيهه وكثير من الناس اللي بينادوا فيها اهل وجاهه في الدين ولكن كثير برضه من الناس اللي بيقولوا الكلام ده اهل تمييع في الدين بديل اسلامي ايه اجيب الاغاني بتاعت الفسقه وال- وال- والفشره واقوم حاطط عليها كلمات اسلاميه واقول لك ده انا هعملها بديل اسلامي بديل اسلامي ايه ولا تتبع سبيل المفسدين اهل الاصلاح زي ما غايتهم لله فطريقهم لله وزي ما بيتعبدوا لله بالغاية بيتعبدوا لله بالوسيلة فوسائلهم لازم تكون شرعية غير متميعة هندخل في الفتنة اللي بعد كده يا جماعة بعد فتنة التمييع ولما ندخل في قصص الانبياء بعد كده قصص الانبياء ده اول مره بقى نحتك بقصص الانبياء في القران يعني للاسف كان نفسي اقف معاكم وقفه نتكلم عن قصص الانبياء وازاي نعيش معاها وايه مداخل القلب اللي لو موجوده عندك هتعيش معاها ولكن انا نفسي ان انا اخلص ال 15 سلسال بتوع سوره الاعراف عشان بعد كده نبقى نشوف بقى اذا كان لسه في وقت في الساعه باقي ولا لا ف تلاحظ في قصص الانبياء الناس تكلمك عن ثبات رهيب سيدنا هود قوم يعملوا فيه مش عارف ايه وسيدنا صالح يقولوا عليه ايه وسيدنا نوح يهددوا بايه وسيدنا شعيب يعملوا معاه ايه كلها مكائد ومؤامرات هم واقفين ثابتين واتباعهم واقفين ثابتين معاهم في وجه اهل الباطل عشان كده تلاقي ربنا يجيب لك في اخر قصص الانبياء فنجيناه والذين معه فنجيناه والذين معه عايزين نقف عند كلمة والذين معه دي اهو ده الفتنة الخمسة ايه الفتنة الخمسة ان الدين يبقى مجرد جزئية من جزئيات حياتك مجرد ملمح من ملامح صورة حياتك الدين مش هو حياتك يا جماعة لازم الدين يبقى حياتي يعني ايه حياتك يعني كل ما اشوفك اشوف الدين يعني كل بتروح بالدين وبتيجي بالدين يعني انت الصبح في الدعوة وبالليل في العبادة وبعد كده في العلم وبعد وانت حتى حاضر المحاضرة تقعد جنب واحد صاحبك تديله كلمتين وانت بتذاكر بالليل جايب اتنين من اصحابك اللي لسه جدد عشان تثبتهم وتعلمهم قيام الليل حياتك كلها في الدين كل ما اشوفك اشوف الدين والذين معه مصاحبين للدين مرافقين للدين لا تراهم الا وترى الدين ولا ترى الدين الا وتراهم ما تشوفش دعوة الا وتلاقيه فيها ما تشوفش عبادة الا وتلاقيه فيها ما تشوفش عمل خير بيتعمل لله الا وتلاقيه مشارك فيه وهذا حقيقة قول الله في اول الصورة اقيموا وجوهكم عند كل مسجد كل مكان بيعبد فيه الله او بيدعى فيه الى الله او بتقام دعوة الى الله تقيم وجهك تبقى من اهل اقامة هذا العمل الاية دي فيها تفصيلات جميلة ولكن لعل يبقى لينا وقت بعد كده نفصل فيها باذن الله والذين معها يا جماعة انك تبقى مع الدين طب احيانا الدين بيبقى فيه مشاكل وعايز تضحيات وفي تهديدات وفي ابتلاءات وفي مج... مهما كان انا وراك يا رب انا معاك يا رب انا مع دينك يا رب واخدين بالكم يا جماعه من والذين معه يبقى نخرج من دي ان اللي بينتكس وما بيثبتش الذي تحول الدين عنده من منهج بيغطي حياته الى مجرد ملمح من ملامح الصورة انا والله حياتي عادي وماشي عادي وبروح واجي عادي ويعني ببقى اروح اصلي ما اعرفش خطبة الجمعة فين ببقى اروح احضر درس مش عارف ايه يوم ايه ببقى مش عارف اسمع شركة لا ده الدين كده ملمح احنا عايزين الدين يبقى حياتك الدين يبقى هو كل حياتك بعد كده بندخل قصة بني اسرائيل بقى يا جماعة بندخل في منظومة من قصص الانتكاس اول قصة وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فرعون بيقتل ابنائه وبيذبح ابنائهم وبيستحيي نسائهم وفرعون جاب الصحراء قدامهم قطع ايديهم ورجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل فموسى بيقول لهم استعينوا بالله واصبروا اهل البطل خلاص اتجننوا ما عادوش قادرين يسيطروا على الحق وانتشاره فبداوا يتجننوا استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما شئتنا ما فرقش معنا حاجه الدنيا بتاعتنا كانت قبل ما ما تيجي وحشة وبعد ما جت وحشة كانت قبلها الدنيا ملبخة معانا وبعدها ملبخة قال لا طب ده انا جت حياتكم قلوبكم بالايمان الكلمة دي يا جماعة ما يقولهاش غير واحد الايمان لسه ما دخلش قلبه اما تيجي تقول انا قبل الالتزام كان مشاكل وبعد الالتزام مشاكل وقبل يا ابني انت ما انت شايف النور اللي ربنا اختطفه في قلبك يبقى الكلمه دي ما يقولهاش غير واحد لسه الدين ما دخلش قلبه ان الدين يتحول الى مظاهر بالنسبه لك ده الدقن ايه لا يا حبيبي قلبك عامل ايه الدقن بتاعت قلبك ثبتت ولا لا غير الدقن بتاعت وشك انت نيتك بقى حالها شكلها ايه يبقى اذا يا جماعه ان قلبك يشرب الدين يمتص الدين ان الدين يتوغل في اعمق اعماق اعماق قلبك طب لما ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون عمل فيهم كده ربنا عمل ايه فارسلنا عليهم الطوفان على بني على فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات ربنا بيدافع عنا بقى هو اهل البطل هيحاربونا وربنا هيسيبنا اوعى تفتكر هذا الكلام ربنا لما يجوا يحاربونا يشغلهم بنفسهم وبهمومهم وبمشاكلهم عشان احنا نحفظ الى ان يمكن الله لدينه سبحانه وتعالى فبعد كده بنلاقي وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها القصة الفظيعة الدموية دي نهايتها التمكين لأهل الحق فخرجنا من كده بالفتنة الخامسة وهي يا جماعة إن أنت الدين يتحول عندك إلى مظاهر وشكليات وحقيقة الدين وجوهر الدين وروح الدين وإدراك نعمة الدين لسه هذه المعاني كلها ما توغلتش وتعمقت في قلبك بعد كده بقى لما جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها لهم آلهة الله يخرب بيت شيطانكم اجعل لنا إلها إيه ده انتوا لسه ربنا شايلكم البحر انتوا عارفين يا جماعة ده مرض إيه الرواسب القديمة انك انت دخلت المسجد بس لسه الرواسب القديمة اللي كانت في قلبك قبل ما تلتزم لسه موجودة قلبك ما نضفش لسه انت دخلت ما عادش بتكلم بنات بس نفسك تتكلم بنات هتموت عشان تقف وانت بتعدي بالعربية يوم الخميس بالليل تبص للنادي كده وتقول فين ايام زمان لسه عندك حب شهوات لسه قلبك فيه الفتن لسه قلبك ما اتغسلش وما نضفش بالدين يبقى عدم التخلص من الرواسب القديمة قبل الالتزام نقطة في غاية الخطورة يا جماعة لما الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما خرجوا معاه في الحديبية اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط عايزين شجرة كده تعملها لنا نعلق سيوفنا عليها نتبارك بيها تتباركوا بيها ما هم كانوا لسه مشركين لسه اسلموا في فتح مكة ده دول المش... المس... مسلمة الفتح اللي بيسموه مسلمة الفتح فيا جماعة مش كل حاجة فيها بديل اسلامي يعني مش ذات انواط يبقى لا في حاجات البديل بتاعها الجنة زائد انك لازم تتخلص من الرواسب القديمة لازم تبقى قاعد هنا وانت نضيف نضيف من جوه لان الرواسب القديمة دي ممكن اه كانت هتوديهم في داهية لا ده قصة الانتكاس اللي بعد كده ودتهم فعلا في داهية ازاي قبل ما نقول ازاي نعيش بقى مع الاية اللي واقفة ما بين القصتين دول الزاد الجميل اللي ربنا حاطط لنا في الطريق ده وربنا بيقول ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر خلوة مع الله 40 يوم عبادة للنهار تقدر تعمل دي تقدر تقعد 40 يوم تعبد ربنا للنهار واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اسمع بقى الحب بقى مشاعر الحب المهولة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما سمع كلام الله قلبه داب من حب الله سبحانه وتعالى ما قدرش يستحمل ينابيع الحب اللي تفجرت في قلبه تجاه الله فانا سمعت كلامك انا انا عايز اكتر يا رب انا ما عدتش قادر اصبر يا رب انا يعني لما انت تسمع عن ربنا تحبه قوي ما بالك بقى لو سمعت من ربنا نفسه لو سمعت كلام ربنا تحبه اكتر انا عايز اشوفك بقى يا رب رب ارني انظر اليك عايز اشوفك يا رب قال لن تراني مش الوقت يا موسى العلماء يقول لك عجبا لموسى كيف صبر على قول الله لن تراني تخيل كده لو انت هتموت من حب حد هتموت من حبه قال لك لا مش وانت عايش في الدنيا دي هتشوفني بعد ما تموت هتشوفني يا امتى اموت بقى يا رب امتى اموت عشان اشوفك يا رب امتى اموت عشان املأ عيني واملأ مهجتي وقلبي من من النظر الى وجهك الكريم سبحانك وتعالى الكلمة دي يا جماعة لو انت بتحب ربنا فعلا انا عايز اموت بقى عشان اشوفك يا رب لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه شايف كلمة تجلى دي كلمة تجلى دي بتجيب في قلبك ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ما استحملش عظمة الله وجلال الله وجمال الله وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين طيب كانت تقيلة ده على موسى قوي ان ربنا يقول له مش هتشوفني دلوقتي فربنا بيواسيه بقى بيواسي اهل الحب واهل الشوق الى الله قال يا موسى ان اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبان انا كلمتك فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح يبقى موقف جميل قوي موقف الحب انت حبك في الله وصلك لغايه فين هتموت عشان تشوف ربنا هتنفك تموت عشان ترى الله سبحانه وتعالى حبك وداك لفين مع الله يعني شوف حب اهل الدنيا لاهل الدنيا وداهم لفين شوف انت بقى حبك لله وصلك لفين وطلعك لفين بتحب المكان اللي انت فيه ده لان هو ده مكان بيت ربنا ربنا ما كانش واري الله سبحانه وتعالى بتحب ربنا قد ايه قلبك معلق بالاتصال بالله وبيوت الله سبحانه وتعالى ولا لا بعد كده نرجع بقى للقصص بعد الصور بعد ما الشاشه كانت منوره ترجع تضلم تاني بقى قصه جديده من قصص انتكاس بني اسرائيل ان بعد ما سيدنا موسى ذهب الى ميقات الله واتأخر عشر ايام بس واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار عجل كده كبير بيعبدوا العجل والعياذ بالله الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين انا قلت لك ان الرواسب بتاعتك ممكن لو انت ما عالجتهاش في الاول ربنا يديك تحذير زي ما وعد لبني اسرائيل تحذير تفضل الرواسب جواك وما تعالجهاش ترجعك تاني على ملا وشك بقى بل اسوأ مما كنت يعني بني اسرائيل ما كانوش قبلها مشركين بعدها بقوا مشركين لسه عبدت العجل اللي كانوا المصريين القدماء بيعبدوه لسه في قلوبهم لغايه ما كفرتهم خالص عن طريق ربنا سبحانه وتعالى يبقى احذر من الرواسب القديمه طب انا حاسس ان التزامي ضعيف كده ومش قادر اشد بسبب الرواسب القديمه طب انا حاسس ان انا بيجي فترات اشد واقوم واقع تاني واجي اقوم واشد اقع تاني بسبب الرواسب القديمة طب انا بيجيلي فطور كتير بسبب الرواسب القديمة طب انا رغم المجاهدة الشديدة قلبي برضه نور الايمان مش عارف استشعره ومش قادر احس بايمانيات وانوار القرآن وانا بصلي التراويح والتهجد بسبب الرواسب القديمة هتفضل حجاب بينك وبين الله لغاية ما تجتهد على قلبك اجتهاد فعلا ربنا يخرج بها هذه الرواسب من قلبك بعد كده بندخل لسبب الانتكاس اللي بعد كده او قصة الانتكاس اللي بعد كده انك انت ما انتش عارف يعني ايه ربنا ربنا ولي نعمتك انك عارف يعني ايه ولي نعمتك لما في الدنيا واحد يخدم يتذلل لواحد باشا ولا حاجة يقول له ده انت ولي نعمتي هو انت بقى لازم تحس يعني ايه ربنا ولي نعمتك وانت في قيام الليل كده تناجيه وتقول له يا رب انت ولي نعمتي يا رب ده انا يعني انا مسوي خدام انا مش خدام ما ينفعش خدام اصلا فكلمه ولي نعمتي ربنا يقول لك واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبشست منه اثنتا عشرة عينة 12 عين ل 12 صبت واحد له عين فانبشست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون طب اسكنوا هذه القرية طب كلوا منها حيث شئتم طب ادخلوا الباب سجادة وكلوا حطة هنكفر لكم خطائ- خطيئاتكم كلها وهنزيد المحسنين كمان يعني نعم دين ونعم دنيا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم مفيش فايدة لان هو مش قادر اصل هو يا جماعة هو لما جه يعصى ربنا هو ربنا بيقول له ادخل الارض المقدسة ادخل عشان اتقتل و... واتشرد واسرتي تتمزق و... واتغلب يا ابني ربنا بيقول لك ادخل ربنا بيقول لك اعمل ربنا بيقول لك اتبع السنة ربنا بيقول لك ادعو لله ربنا بيقول لك خلي دينك اول حاجة في حياتك انت ازاي تظن ان ربنا هيوجهك لحاجة فيها سوء ليك في دنيتك او في دينك او في اخرتك فسوء الظن بالله الناس يا جماعة لو كانت افتقدت نعمة واحدة من نعم اللي ربنا انعم بها عليها في الشوط ده ما كانتش رفضت امر الله حتى لو حاسة انها هتدخل تتقتل بس ما قدرش بعد كل النعم اللي ربنا منزلها عليها دي اصل امره افتكر نعم ربنا عليك فاكرين ورقة النعم لما قلنا نعملها اكتب ورقة النعم انه دخلك الجامع في عيال الوقت قاعدة تلعب كورة وما قراتش القرآن من اول رمضان ان هو مقعدك في دروس دين انه بيقفك في التراويح بتصلي بجزء ولا بجزء انه بيقومك للتهجد ان هو بيقعدك جلسة الضحى اشكر ربنا على نعم الدين وعلى نعم الايمان وعلى نعم الدنيا اشكروا ربنا يا جماعة عايزين نحس يعني ايه ربنا ولي نعمتنا عشان فعلا عينك تتكسر لما يأمرك بامر انك تقول له لا او انك تتنقص عليه لحظة بل فسجدوا ف فوري اسجدوا يا ملائكة فسجدوا ما منعك ان تسجد اذ امرتك اذ فورية اول ما تؤمر تستجيب على طول ليه لانك انت عارف يعني ايه ولي نعمتك يبقى عدم استشعار نعم الله عدم استشعار قد ايه ربنا غرقك بنعمه من ضمن اسباب الانتكاس واسباب الندالة و... معلش يا جماعة انا اسف والله واسباب المعاملة اللي... يعني المعامله اللي مش مرتفعه عكس اللي غير مرتفعه ايه بقى شوفوا انتوا بقى اسباب المعامله اللي نزل تحت دي فبعد كده اه والله بعد كده السبب اللي بعد كده من اسباب الانتكاس واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا يوم السبت ما ينفعش تصطادوا جاية لهم الحيتان ويوم لا يثبتون لا تأتيهم انا عايز اشتغل وبقالي ثلاث سنين متخرج ومش لاقي وظيفة يجي لك الصبح بقى صاحبك يقول لك بص بقى انا عندي وظيفة في فندق خمس نجوم هتقدم خمرة انا عندي وظيفة مش عارف في الساحل الشمالي في فندق بيقدم مش عارف ايه انا عندي وظيفة بس عند واحد ما اعرفش بيبيع ايه وبيعمل ايه انا عندي و... قال لك يعني الحاجات دي المفتوحة اه ان الحلال بقى صعب والحرام بقى سهل ان الزنا بقى سهل والجواز بقى صعب ان الوظيفة اللي بفلوس حرام بقت سهلة والمرتب اللي 300 جنيه او 400 جنيه بس في الشهر بفلوس حلال بقى صعب امتى تيجي الفتنة دي لما الناس توصل للحالة اللي هي فيها بره يقوم ربنا ينزل لهم الفتنة دي عشان الناس تتميز بقى ناس تيجي هنا في الجامع وناس تطلع بره ان ال- على فكرة يا جماعة الناس دي رمت الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد السبت عشان تشيل الحد وتقول احنا ما رمناهوش السبت تسويل المعصية الانسان عايز يرمي الشبكة يصطاد المعصية بس نفسه انه ما يأنبش ضميره فعايز يلف ويدور على ربنا سبحانه وتعالى بحيث انه يقول انا ايه انا ما عملتش حاجة بيسوق لنفسه الربا يسميه الفوائد إيه مش عارف مشروع مساعدة الشباب ولا مشروع ايه يسوي لنفسه الاختلاط ده معرفش ده عشان ايه يسوي لنفسه التلفزيون ياخد الثقافة والمجتمع والدنيا ومش عارف ايه يسوي يسوي لنفسه المعصية يجيب الفلس ويقشره بقشرة ذهب عشان يخدع الناس يقول لهم انا بع- انا تبع بتوع الذهب اهو ومتقالوا ان ربنا برضه هيتخدع بالقشرة الذهب لا يا حبيبي محدش بيضحك على ربنا يا جماعة الناس دي كانت بتضحك على ربنا ربنا مسخهم قردة وخنازير المجتمع الوقت بيضحك على ربنا بتوع التلفزيون والفن والمسلسلات والاغاني بيضحكوا على ربنا يا جماعه الشباب اللي واقفين بره دول بيضحكوا على ربنا الناس كلها فاكره انها ف- مش عارف الناس ايه اللي غرها بربنا لهذه الطريق لهذه الدرجه كل واحد فاكر انه هيخ- هيخرق في المعاصي لشوشته ويجي في الاخر يقول له يا رب ده انا كان هنا ابيض يا رب وكنت بحبك يا رب وكنت بتاع دين برضه يا رب وكنت ساعات كل ثلاث اربع ساعات ادخل الجامع برضه احضر لي درس ولا حاجه يا رب ما حدش بيضحك على ربنا يا جماعه بني اسرائيل لما قتلوا الانبياء ربنا بعتهم انبياء تانيين لما قالوا ارنا الله عشان ربنا برضه احياهم تاني لما حطوا الشبك يوم الجمعه عشان يصطادوا السبت عشان يشيلوا الحد لما جم يضحكوا على ربنا ربنا مسخهم قرى قنازير فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين المسخ اللي ربنا عمله لهم يبقى اذا ده تبع برضه التمييع في الدين وتبع انك تضحك على نفسك او تضحك على ربنا لا يعني احنا المفروض نعمل ايه لما نشوف الفتن اللي بره الحلال حلال والحرام حرام اي حاجة مهما تخرفوا اسمها حرام الحلال اللي ربنا قال عليه حلال يعني لو هنموت من الجوع مش هناكل من الحيتان بتاعت يوم السبت دي على- يا جماعة يعني اوعى ترمي شبكتك يوم السبت اوعى عينيك تقفل عن ملايين الاشجار اللي ربنا محللها لك وتيجي على الشجره الوحيده اللي ربنا حرمها عليك اوعى يا جماعه تعملوا الفتن اللي حصلت في هذه الصوره اوعى انك انت تقرب من حرمات الله ولو من بعيد اوعى الصادق ما بيضحكش عليه بالقشره اللي بتتحط من بره دي كتير جدا من المعاصي اللي بتتعمل تلاقي نفسك مش عارف تجادل اهلها البنت عامله 50 كبيره من الكبار في لبسها وتقول لك هو ايه الحرام انت ما انتش عارف تنطق يعني اصل انت هتقول ايه يعني كان يقول لك ان اعضل المعضلات توضيح الواضحات يا بنت انت اذا كنت مش حاسس انا مش قادر اوضح لك ايه اللي انت عاملاه احنا بنضحك على ربنا يا جماعه هو ربنا حد بيضحك سبحان ربي بعد كده الفتنه اللي قبل كده فتنتنا دي بقى يا جماعه فتنه الاجيال المتاخره فتنة وراثة الدين ان يتحول الدين الى وراثة زي ما بتورث كده عربية ولا بتورث بدلة ولا بتورث حتة ارض وراثة الدين فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوه ما ضحاش بدمه عشان القرآن ده هوت يتنا- يبقى في بين ايدينا الوقت كده وفي كتاب مقفول كده وشيك وطبعا نظيفة ما ضحاش بدمه عشان يتجمع احاديث رسول الله ما ضحاش بدمه عشان الدين ده يتجمع فما هوش حاسس بقيمة الدين طلع لقى كل حاجة جاهزة لقى كلمة مسلم في البطاقة وصحيح البخاري محطوط في المكتبة التراب كل شوية يعلوه ويعملوه والمصحف كل شوية يشيلوا التراب من عليه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى عايشين في الدنيا زي ما هم عايزين ويقولون سيغفر رن- لنا يا سيدي ده احنا مسلمين زي ما اليهود قالت كده لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه طب بعد ما يقولوا ربنا يغفر لنا المعصيه اللي فاتت تيجي معصيه تانية يقع فيها برضه تيجي معصيه ثالثه يقع فيها برضه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه يا سلام يا رب ربنا يريد ان احنا نبقى اصحاب رسالة يا جماعة يريد ان احنا ندرس الكتاب وننشر الحق وندعو الى الحق ونبقى اصحاب رسالة وقضية واحنا نازلين في بركة الطين قاعدين ناكل ونشرب منها ربنا بيقول لك ده انتوا اصحاب رسالة ده انتوا اللي شايلين الدين انتوا اللي تبقوا الجيل اللي يضيع الدين ويميع الدين فان الدين يتحول الى وراثة طب سبب الفتنة هنا ايه انك ما ضحيتش من اجل الدين من يوم ما دخل ما دخلت الجامعة لغاية دلوقتي مفيش مرة ضحيت مفيش مرة كان في حاجة كده الدين محتاجك فيها ودست على نفسك وشهواتك ورغباتك عشان تنفذ للدين امره مفيش مرة نزلت كده من الصبح فضلت تلف على اصحابك الغير ملتزمين تدعوهم الى الله وانت قلبك محروق انهم ممكن يتعذبوا في جهنم بذنوبهم ورجعت بالليل تعبان وهلكان ومش قادر مفيش مرة كده رحت تطلب علم وقعدت تذاكر في كتاب عقيدة ولا حاجة لغاية ما حسيت ان دماغك ساحت خلاص مش قادر تركز مفيش مرة قعدت تصرف على الدعوة وعلى الشرايط والكتيبات لغاية ما فلست وروحت بيتك مش لاقي ريال تركب ميكروباص تروح بيت بيتك مفيش مرة ضحيت لازم تضحي ولو ما ضحيتش مش هتحس بغلاوة الدين ولو ما حسيتش بغلاوة الدين اقل فتنة دنيا رخيصة ما تساويش شلن هتسيب الدين وتروح لها ليه اصل انا مش حاسس بقيمته هو الدين يساوي يجنك انا مش حاسس يعني ايه جنة اصلا انا ما ضحيتش عشانه يبقى يجب التضحيه من اجل الدين عشان الدين يغلى في قلبك يبقى الفتنه التي نحن فيها يعني نتحدث عنها انك انت يتحول الدين بالنسبه لك الى وراثه لم تدفع فيه شيء ولم تضحي من اجله بشيء وان لم تضحي من اجل الدين مش هتحس بغلاوه الدين الفتنه اللي بعد كده فتنة بلعام بن باعوراء في فتن في النص انتكاسات بس احنا عايزين الفتن الاساسية فتنة بلعام بن باعوراء واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا عالم كبير قوي فانسلخ منها زي ما بيتسلخ الشاه كده من الجلد بتاعها كأن دينك ده جلدك اللي حاميك وحافظك لما تطلع من دينك طلعت من جلدك والسلخ عملية مؤلمة جدا طب الخروف ما بيحسش بيها لانه لا ميت انما انت وانت حي اما تتسلخ هتحس بآلام رهيبة ليه آلام بعد السلخ لانك بقيت من غير دين خلاص بقى وآلام وانت بعد ما دخلت الجامع وسمعت كلام ربنا عشت معاني الايمان دي قلبك هيجيبك تاني تقف الوفاة دي فبيبقى يا جماعة اللي بيجي ينتكس بعد ما عاش حياة التزام بيعيش في اول شهرين ثلاثة كده في اول انتكاسه حياة عذاب نفسي هائل ليه مش قادر حاسس انه بيتسلخ قلبه بيتسلخ ليه لانه كان فعلا دخل فيه معاني الدين بعد كده خلاص بقى بي بي بي بينتكس بقى وبينكس على قلبه وبيبقى اشد اشد طغيانا في المعصية من اللي عصى ربنا وما تابش خالص فانسلخ منها فاتبعه الشيطان الشيطان كان واقف مستنيه ده بقاله 20 سنة استاذ كبير وعالم كبير الشيطان واقف مستنيه ما يقسش منه ويقسش منه ولو بعد 20 سنة لسه بعد 20 سنة نتقابل هنا في المسجد ان شاء الله واحنا في رمضان برضه وانت بقيت شيخ كبير وبرضه الشيطان واقف مش هييأس منك لغاية لحظة موتك اوعى تفتكر انه هيأس منك فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها كمية الايات والاحاديث اللي احنا عارفينها لو كانت دخلت قلوبنا كنا بقينا من اولياء الله الصالحين ولكن لان الايات والاحاديث ما بتدخلش قلوبنا يا جماعة هي مختزنة احنا في دماغنا مش في قلوبنا يعني انت احنا يا جماعة ربنا ما رفعناش بالدين يا جماعة احنا لسه يا جماعة لسه قلوبنا ما اترفعتش بالدين لسه حياتنا ما اترفعتش بالدين احنا لسه تحت ليه لو شئت ولو شئنا لرفعناه لفوق اهو بها ولكنه اخلد الى الارض يبقى ربنا ايات ربنا بتشده فوق وشهواته وهواه بيشدوه لتحت احنا لسه ثقل الاهواء اتقل من ثقل الايات اللي بتشيلها لفوق احنا لسه شدتنا لتحت اكتر من شدتنا لفوق وفي احسن الاحوال واقفين في النص لا احنا عايزين قوما لله نطلع بيها بايماننا وبايات الله وبمعانيها ان احنا نطلع في السماء خلاص ما عادش لينا دعوه بالارض ايه مشكله بلعام بن باعوراء مشكله بلعام بن باعوراء ان راجل عالم كبير الراجل ده يا جماعه ما جاش يشرب خمره الناس دي مش فتنتها بالمنظر ده الناس دي فتنتها ان هو كان بيطلع على دريم مثلا يقول لك حرام فوائد البنوك وبعد ما مسك مركز قاعد يقول البنوك ما فيهاش حاجه دي فتنه الناس دي انه بقى بيستعمل الدين لما اتعرض عليه مركز اصل الدين ده في طريق الدين في دنيا في طريق الدين بتلاقي فيه فلوس كتير قوي ممكن تجيلك لو لو انت هتقبل الفلوس ممكن تاخدها وبتلاقي مراكز وبتلاقي احترام وبتلاقي الاستاذ بتاعك اللي بيدرس لك في الكليه بتاعتك قاعد قدامك يسمعك وبتلاقي ده بيقول لك ما شاء الله الطريق ربنا فيه في الدنيا كتير قوي اكتر من طريق الدنيا بكتير فلو انت من اولها ما انتش موطن نفسك على الكلمه اللي الصحابي قالها الرسول الله لما الرسول جه يديله الغنائم في المعركه قال له ايه ما على هذا تبعتك انا ما تبعتكش يمشي عشان شوية متاع الدنيا الحقير ده ولا يلتفت منكم احد انا ما تبعتش انا ما تبعتكش يا رب عشان شوية فلوس ولا مركز ولا احترام انا تبعتك عشان الجنة يا رب عشان جوارك في الفردوس الاعلى يا رب اي حاجة هتجيلي من الدنيا في الطريق ده مش عايزها ولا هلتفت ليها ولا هبصلها ليه لاني ما دخلتش غير عشانك يا رب وباذن الله هفضل في الطريق ده لاخره عشانك برضه يا رب يبقى اذا الفتنة اللي احنا معاها دي يا جماعة فتنة فتنة ايه بقى عايزين واحد يستنبط كده انك انت من اول التزامك في امراض في قلبك مرضتش انك انت تواجهها ولا تعالجها ودخلت في الدين بهواك مشكلة البدايات الخاطئة مشكلة البداية بطلب العلم قبل التزكية الإيمانية ما هو الراجل قاعد عنده علم اهو بس ما عندوش إيمان ولو شئنا لرفعناه هو ما عندوش إيمان يبقى أنت الأمراض اللي في قلبك دي دخلت على طول على طلب العلم دخلت على طول على الدعوة إلى الله ما ينفعش يا حبيبي لازم الاول تزكي نفسك يعني ما ينفعش احضر درس فقه ودرس عقيده و... يا ابني هو ده طلب علم يا ابني احنا احنا بنتكلم على مستويات الرجاله ده انت لازم تحضر دروس فقه وعقيده عشان تتعلم دينك انا بقول لك انك انت تطلب علم يعني تقعد سبع ثمان ساعات يومين على المكتب انا بتكلم على المستويات الثانيه انما انك تحضر فقه وعقيده ده لازم الوقت اصلا لازم تتعلم دينك بالمستوى ده امال هتبقى ملتزم جاهل هتبقى راجل داخل الجامعه راجع من الجامع وانت ما تعرفش حاجه في دينك انا بتكلم على اللي ساب العباده بقى وساب الايمانيات وقعد يقرا في الكتب ومبسوط قوي ان ده بيساله في الفتوى دي وده بيساله في الفتوى دي حاسبه من الفتن دي يا جماعه ده مش طريق النبي والله العظيم طريق الرسول 13 سنه يتغسل القلب الاول وبعد كده نشوف بقى الموضوع ده والقلب قلب بيتغسل نعرف ديننا ومبادئ ديننا انما ان انا اسيب قلبي فيه امراض وفيه الغام ممكن تنفجر فيها في اي لحظه واقوم اروح أ- ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش يبقى اذا دي فتنه البدايه الخطا انك من يوم ما دخلت ما اهتمتش بقلبك عشان كده يا اما بتخرج يا اما بتفضل بس بتبقى كارثه بقى من الكوارث تبقى راجل حلو كده وقاعد تتكلم في الدين وانت النفاق ما عاشش في قلبك والعياذ بالله ويوم تلقى الله يا ويلك من ربنا ان لقيته على هذه الحال ثم الفتنة التي تليها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الغفلة أول مرة وردت فيها الغفلة إيه الغفلة في المعصية وتاني مرة وردت فيها الغفلة في آخر الصورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل اعبد ربنا ولا تكن من الغافلين يبقى الصورة بتقولك ان في غفلة في المعصية وفي غفلة عن الطاعة يبقى سبب الانتكاس هنا ايه عدم التزود الايماني باستمرار وانت ماشي في الطريق لازم كل شوية تقف تتزود الصورة اولها اول صفحة شحنة زاد ايماني واخر صفحة شحنة زاد ايماني ست محطات زاد ايماني في وسط الصورة وانت ماشي هتلاقي كل شوية شوط ايماني بيتكلم عن ربنا وعن الاخرة بل بعد الاية ده على طول ربنا يقول لك ايه ربنا يقول لك ايه وادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتين لا و- وذروا الذين يلحدون في اسماء وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون بما كانوا آه، ربنا بيقول لك ادعى ربنا وتوسل الى ربنا باسمائه الحسنى الايه اللي بعد الايه دي على طول توسل الى الله بالاسماء الحسنى ادعى ربنا باسمائه وصفاته حد منكم يا جماعه حافظ 99 اسم حد منكم حافظ آه، حد منكم فاهم عليهم حد منكم بيقف في قيام الليل يقعد يبتهل الى الله زي ابتهالات الراديو كده بس ابتهالات الراديو دي مالناش دعوه بيها احنا عايزين نبتهل احنا لربنا بينا وبين ربنا مش قدام الناس لا بينك وبين ربنا تقعد تبتهل لربنا كده وتثني على ربنا باسمائه وصفاته حد فيكم بيعمل كده يا جماعه حد منكم بيبقى فعلا عايش مع الاسماء والصفات والايه اللي بعدها على طول ربنا يجيب لك ذكر الدار الاخره ان ان رب ان ان, إن الساعه بتاتي على الانسان بغته عشان ربنا يقول لك استعد في اي لحظه والايه اللي قبلها ربنا يقول لك انظر في السماوات وتدبر في ملكوت السماوات والارض تدبر في خلق الله لعلك تصل الى الله يبقى ده شوط زاد ايماني بعد ما ربنا قال لك اوعى تغفل عن التزود الايماني طول ما انت ماشي في الطريق الطريق ده كله الغام وكله زلازل ولازم تثبت امام كل هذه الزلازل آه الفتنة القول الأخيرة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حمل شايف ألفاظ القرآن الجميلة يعني مش فلما جمع فلما تغشاها لفظ رقيق قوي وبيعبر على انه اتى زوجته وحملت منه قرآن يعني بيعلمك الادب حتى في اي لفظ بتخرجه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما معاملة الله على الدنيا انك تعامل ربنا عشان حاجة بقالك ثلاث سنين قاعد تصلي وتصوم اصل مراتك بقالها ثلاث سنين ما خلفتش وعايز مراتك تخلف اول ما مراتك تجيب لك عيل تنسى طريق ربنا لا ده انت مش عارف بتعبد ربنا عشان في مشكلة مزمنة في حياتك اول ما لا ده انت نزلت ايام الامتحانات عشان الامتحانات وبعد الامتحانات ترجع تاني على المصايف وعلى عدم الطاعة لا ما دام دخلت ربنا اوعى تعامل ربنا على الدنيا اوعى نظام العباده المؤقته اللي ليك هدف من وراها من الله وبعد كده مع السلامه يا رب بقى نبقى نشوف المسجد في المشكله اللي بعد كده ولا في الازمه اللي بعد كده لا معامله الله على الدنيا عامل ربنا من اجل الله عامل ربنا من اجل الجنه عامل ربنا من اجل النجاه من النار عامل ربنا المعامله دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك اخر حاجه مطلوب ان احنا نعملها عشان ما نفتنش وما نقعش ان ولي الله الذي نزل الكتاب ده اهو الكتاب ده اهو اللي بسببه مشيت في الطريق ده واللي بسببه قابلت كل الفتن دي يا رب انت اللي نزلتهولي فمادام انت اللي نزلتهولي تولاني بقى في الطريق اللي انا مشيت فيه ورا كتابك يا رب ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين انا عايز يا جماعه كلمه وهو يتولى الصالحين دي تروح تجيب ورقه وتكتبها وتعلقها قدامك كلمه جميله قوي يا جماعه قوي وهو يتولى الصالحين حاسس بجمالها قلبك ضايق طعمها ياه الكلمه دي لو انت عشت معاها هتعيش حياتك كلها ليل نهار في طاعه الله عشان بس كلمه وهو يتولى الصالحين ياه وكلمه تحسسك انك مطمن قوي لما تجيلك مشكله ولا ازمه ولا ابتلاء ليه يا اخي ده هو يتولى الصالحين هو ربنا هيسيبني وانا ماشي في طريقه كلمات القران جميله قوي يا جماعه قوي احنا عايزين زي ما اتفقنا قبل كده من يومين انك بعد كل تراويح ليله او بعد كل فجر تجيب الجو بتاع امبارح وتطلع الشعارات الجميله بتاعته وتعلقها قدامك عايزين قلبنا ينور بالقران بقى والله هتلاقي الايات دي نور في قلبك بعد رمضان وهو يتولى الصالحين يبقى اذا الفتنه اللي انت ممكن تقع فيها انك تفتكر انها بشطارتك ولا بعضلاتك لا يا حبيب قلبي العضلات الايمانيه لا يوجد جيم تنمى فيه ولكن العضلات الايمانيه دي او القوه الايمانيه مصدرها معونه الله وولايه الله وبدون ولايه الله انسى انك انت تثبت في كل هذه الفتن وكل هذه الزلازل ثم البدايه الرقراقه الجميله الخاتمه الرقراقه الجميله بعد الصوره الثوريه الجبليه الضفاقه دي كلها تحس انك انت دخلت ربنا بقى بعد ما بعد ما خرجت خلصت الطريق ده ربنا بقى لك ايه تعالى استريح شويه بقى في المحراب الايماني ده اهو واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا خلاص مفيش كلام خالص ركز بقى في القرآن لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك قمة السكون تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال اشحن بالنهار واشحن بالليل ولا تكن من الغافلين ثم ربنا بقى يوريك المحراب اللي فوق بقى السبع خط المحراب الكبير اللي فوق ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون يسبحونه وله يسجدون وتنتهي الصورة في هذا المحراب الجميل بعد كل الموجات الضفاقة اللي الصورة جابتها علينا واحنا قاعدين نسمعها كأن مقام البحر اللي احنا اتكلمنا عنه من يومين انك انت تبقى من بره ضفاق ثوار زي البحر ومن جوه تبقى عميق وساكن والايمان في قلبك واصل قلبك بالله ووقار الايمان مسكن قلبك بالله ما تتهزش ابدا ولا تخاف ابدا ولا تحزن ابدا القرآن هو اللي بيخليك كده زي ما الصورة بدأت بالزاد الايماني القرآن ختمت بالقرآن والزاد الايماني وزي ما الصورة بدأت بان ربنا بيقول لك وظيفتك الدعوة والعبادة ختمت بان ربنا بيقول لك وظيفتك الدعوة والعبادة لان الاية اللي قبل اية الخاتمة بتاعت العبادة دي ربنا بيقول انما اتبع ما يوحى الي من ربي قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي كلمة قل دي يعني ايه يعني الدعوة الى الله فبدأت وهي بتقول لك رسالة الدعوة والعبادة في رقبتك رسالة الصلاح والإصلاح في رقبتك واتختمت وهي بتقول لك رسالة الصلاح والإصلاح في رقبتك وزي ما اتبدأت وهي بتحذرك من الشيطان وبتقول لك الشيطان هو أول فتنة هتقابلك اتختمت وهي بتقول لك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حاسب من الشيطان واعتصم منه بالله وزي ما الصورة بدأت بمشهد سرعة استجابة الملائكة لله وعبادة الملائكة فسجدوا فوريا اتختمت بعبادة الملائكة الملائكة ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وزي ما بدأت في بدايتها بقول ادعوا ربكم اتختمت برضه بانك تدعى ربنا باسمائه وصفاته يبقى الصورة كده اولها واخرها بيثبت قلبك على معاني لازم تفضل في قلبك طول الطريق لازم اتصالك بالقرآن يفضل طول الطريق لازم نظر قلبك الى الله يفضل طول الطريق لازم يجب اتصالك بالعبادة والشحن يفضل طول الطريق عشان تقدر تثبت في هذه الفتن فاكرين الفتن يا جماعة عدم النظر الى عدم نظر القلب الى الله العبادة المدخولة العبادة اللي من اجل هدف دنيوي ثم بعد كده فتنة سيد ادم اللي هي فتنة الشيطان ثم فتنة التمييع ثم فتنة ان الدين يبقى مجرد جزئية في حياتك مش هو كل حياتك والذين معك انك انت تبقى مع الدين حيث والدين يبقى معاك حيث كنت الكلمة دي حلوة قوي مهمة قوي حيثما كان الدين فانت معه وحيثما كنت فالدين وحيثما كنت فالدين معك ثم الفتنة اللي بعد كده فتنة الشكليات اللي هي الدين لسه قلبك ما شربوش وبعد كده فتنة الرواسب القديمة اللي انت لسه ما تخلصتش منها ولازم تتخلص منها وفي مقام بقى الحب حب الله سبحانه وتعالى اللي جه في وسط هذا المشهد ثم فتنة الامراض القلبية القديمة اللي انت دخلت الدين بهواك وما رضيتش انك انت تتوقف من اجل اصلاح قلبك البدايات الخطأ في الالتزام وفتنة ال- فتنة تصعيب الح- الحلال وتيسير الحرام لما تلاقي الحلال بقى صعب وتلاقي الحرام بقى سهل تقوم ايه تقع في الحرام وبرضه تتبع فتنة تمييع الدين فتنة ورافة الدين انك انت ما ضحيتش عشان الدين فالدين ما بقاش غالي في قلبك لازم تضحي عشان دينك عشان يبقى غالي في قلبك فتنة عدم التزود الايماني المستمر طول ما انت ماشي في الطريق فتنة معاملة الله على الدنيا فتنة التوكل على نفسك وليس التوكل على الله في الثبات وفي مواجهة كل هذه الفتن سورة الأع- ال- ال- الاعراف جت بعد سورة الانعام ليه يا جماعة عشان ربنا بيقول لك ان اللي هيدخل في قلبه معاني سورة الانعام هو اللي هيثبت في فتن سورة الاعراف خدوا بالكم سورة الانعام معاني وسورة الاعراف فتن فاللي هيدخل في قلبه معاني الانعام هيثبت باذن الله في فتن سورة الاعراف والسورتين الايمانيتين دول قبل التوبة والانفال ليه عشان ربنا بيقول لك شوف ايمانك شكله ايه في الفتن دي لان هيطلب منك بعدهم مش انك تقدم وقتك ولا جهدك ولا راحتك لا انك تقدم دمك لله سبحانه وتعالى يعني كنت اتمنى ان احنا نشير ولو حتى في دقيقتين للنصف الثاني من سورة الانعام ولكن باذن الله يعني لعل في مرة ثانيه ان شاء الله والله بقى خلي يعني حاسبنا كلنا واحنا بنصلي في سوره الانعام الليله ان شاء الله ان احنا نحس بالجزء الثاني وباذن الله سبحانه وتعالى نفترق في هذا اللقاء على امل في الله سبحانه وتعالى ان نلتقي في الغد باذن الله مع سوره الانفال باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حد يوزع التمر ده يا جماعه التمر بالده بس حد ياخده بس يدي واحدة لكل واحد والاربع شرايط دول مين ياخد آه، آه، بس آه، يسمعهم ماشي ويدوم لواحد ويدوم لواحد طب طب ال- ال- الباشمهندس الباشمهندس بقى. طب خلاص ده عند ربنا السلام عليكم. مكتبة ايه؟ ماشي ماشي اهلا وسهلا عامل ايه؟